السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ما زلنا في بداية الطريق نحاول هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق ذكرنا هنالكم أن العوائق ثلاثة الشرك والبدعة والمعصية وتخلصنا من تلك العوائق بتجريد التوحيد وتحقيق السنه وتصحيح التوبه ثم انطلقنا الى العلائق لقطعها فقطعنا التعلق بالمال بالتوكل على الله ثقه به ورضا برزقه والتعلق بالجاه او الرياسه وذكرنا ان الخمول ان السلامه في الخمول وأن العبد التقي الخفي هو الأسلم في الوصول ثم وقفنا على قضية التعلق بالصور وهذه المصيبة الكبرى التي استشرت في هذه الأيام بكثرة الكلام عن الحب الذي هو العشق المحرم حب الرجل للمرأة التعلق بالصور النيو لوك المناظر الجديدة صار كل اهتمام الناس بهذه المظاهر شكل المرأة ولون شعرها ولون أظافرها ولون حذائها حتى تعدى ذلك إلى الرجال فصار يهتم بمظهره وبجماله شكل السيارة شكل الشقة شكل شكليات هذه مصيبة في التعلق بالصور بالمنظر بالمظاهر وتلك آفة قديمة لكنها في زمننا عجيبة أعجب ما فيها في زماننا هذا المرض الخطير في التعلق بالصور أن صار الإنسان يضحي بدينه وبكرامته وبماله ويؤثر مظهره على حقيقة أمره وحقيقة ما يحتاجه فتجد المرأة قد أو الرجل قد يحتاج البيت إلى الطعام والشراب ويؤثر المظاهر على قوت أولاده وعلى مظهرهم لشهوة المظهر وشهوة الصورة والظهور كما ينبغي أمام البيئة والمجتمع وانتقل المرض إلى الأولاد إزاي أخرج كده الناس يقولوا عني إيه وتعلق القلب بالصور أخي قال أحد السلف ليت أحدنا يعتني بقلبه كما يعتني بنعله آه ليتنا نعتني بقلوبنا كما نعتني بأشكالنا وتزويق أنفسنا أمام الناس إن التخلص من التعلق بالصور يكون بالتعلق بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم آه إننا بحاجة إلى أن نهتم بتصحيح الأعمال وإصلاح القلوب وبالتالي سنهتم في الآخرين أنه ليست الصورة هي المهمة وإنما المهم والخطير القلب صار الشاب اليوم حين يريد أن يتزوج يبحث عن الصورة شكلها إيه يبحث عن صورة يقتنيها يستمتع بشكلها لا يبحث عن أم لأولاده وقد يستدل عليك البعض بأن يقول أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها سرته أكمل أكمل وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته ثم إذا نظر إليها سرته مجرد الشكل الجميل قد تجد في امرأة ليست بالجميلة المبهرة ما يسر القلب من الحياء ما يسر القلب من نور الطاعة ما يسر القلب من الابتسامة الحلوة الدائمة ما يسر القلب من هدوء الصوت وحلاوة الطباع إذا نظر إليها سرته ليس معناه الجمال الشكلي المجرد فكم من جميلة طغت بجمالها وفتنها جمالها وضيعها جمالها جمال الصورة وجمال الشكل ليس هو القضية إخوتي ذلك التعلق بالصور تجده يهتم بالتفاصيل الدقيقة للشكليات ومن الباطن خراب خراب وضياع فلا بد من قطع تعلق القلب بالصور إذا خلي القلب من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة وتعلق بالآخرة أيها الإخوة كلنا يؤمن أنه سيموت وكم سألتك متى تحب أن تموت وكم أجلت إجابتي وتهربت منها وما زلت مصرا أن أسألك تحديدا تحب تموت إمتى تقول لي لما ربنا يأذن دي عارفينها لكن أنت تحب تموت إمتى محدش بيتأخر عن ميعاد موته وبرضه دي عارفينها أنت لو خيرت وسئلت تحب تموت إمتى تقول إيه ها تحب تموت دلوقتي تحب تموت قال يحيى بن معاذ الرازي يقال لأحدنا أتحب أن تموت فيقول لا فيقول لا يقال ولم يقول حتى أتوب ثم لا هو يحب أن يموت ولا يحب أن يتوب ولا يحب أن يؤخر عنه رزقه من الدنيا هو ده اللي أنت بتحبه لا أنت بتحب تتوب ولا بتحب تموت ولا بتحب ان يتاخر عنك الفلوس امال بتحب ايه بتحب نفسك قالوا له لماذا نكره الموت قال لانكم عمرتم دنياكم وخربتم اخرتكم فتكرهون الانتقال من العمار الى الخراب تعلق القلب بالآخرة تعلق القلب بالآخرة حين يتخلص الإنسان من الدنيا حاسس في الدنيا نكد وألم وهم وحزن فعايش على أمل النقلة أن ينتقل إلى الآخرة عايش على الأمل ده انه ينتقل الى الاخره فقلبه متعلق بالاخره قلت لكم القصه دي قبل كده واقولها تاني ان احد الشباب كان خريج تقريبا معاه دراسات عليا او حاجه كبيره في الكمبيوتر والنت وكلام زي كده وكان يعيش في شقه صغيره هو وابوه وامه واخوته في مكان ضيق وكان في ضيق من العيش فجأة ربنا أكرمه وجاله عقد للسفر إلى دولة خليجية بأربعة ألاف دولار مرة واحدة كده دولار أربعة ألاف في الشهر بس يمضي العقد ويسافر بعد شهر فكان يقول إيه وانا رايح البيت الاقي في بيرك ميه المجاري والريحه اقول بسيطه كلها شهر والدنيا تبقى زي الفل ونتنقل ونسيب يقول ادخل البيت لاقي الغرف مزدحمه مفيش حته اقعد فيها ولا حته انام فيها بنام وانا مقرفص اقول بسيطه كلها شهر والواحد ربنا يكرمه بقى وايه ونعيش في فيلا إذا الأكل مش عاجبني كلها شهر قال فكان أسعد شهر في حياتي أن عشت على أمل الفرحة والانفراد هو ده صاحب تعلق القلب بالآخرة إذا ظلم بكرة نموت ونقابل ربنا وناخد حقنا إذا كان في ضيق بسيطة كلها يومين ونموت والجنة عرضها السماوات والأرض إذا إذا إذا تعلق القلب بالآخرة بيفتح آفاق عريضة من السعادة وانشراح الصدر وكف القلب عن التنافس على الدنيا أو الحزن والبكاء عليها أو التباكي عليها لذلك الإمام أحمد لما كان ماشي مع أصحابه وانقطع شسع نعله قالوا له لو أتيناك بنعلين خيرا من هذين قال يا بني إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل قال له دول هم كم يوم نموت ونموت وندخل الجنة لا نعل ولا بتاع نمشيهم حافيين هو ده تعلق القلب بالآخرة ولكن وأهم حاجة في الموضوع موضوع ولكن دي فاكرين تمشي في الشارع ولد قدام الجامعة بيعدي من قدام العربية هو في ايده بت كده فرحت ضاغط عليهم ايه يا عم الشيخ هتموتنا ولا ايه فقلت له يلا يا عم تموت وتدخل الجنة قال لي جنة جنة هي دي الموضوع لكن إذا متنا هندخل الجنة هي لذلك التعلق بالآخرة الاهتمام بها من تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل مش الواحد يقعد و بمجرد الامل والاماني ربنا كريم هندخل الجنه بايه هتدخل الجنه بايه عملت ايه قدمت ايه هي دي الاهتمام بها قلنا عايزين خريطة اهتماماتك فين الآخرة على الخريطة في الاهتمامات انت مهتم باللبس مهتم بالأكل مهتم بالركوب مهتم بشعرك مهتم برجليك مهتم بودانك مهتم بعينيك مهتم بزوجتك مهتم بفلوسك مهتم بعربيتك فين اهتمامك بالآخرة فين عايزين نعمر الآخرة عشان يبقى عندنا أمل إن إحنا لما ننتقل إليها نسعد والاهتمام بها الاهتمام بالآخرة إحنا محتاجين هذا الاهتمام يبقى واضح واضح في وسط الاهتمامات الآخرة زي ما بتيجي تعمل ميزانيه كده ان عندنا دروس الاولاد وايجار الشقه والكهرباء والتليفونات والمواصلات والاكل والشرب وحط كمان بند الاخره في البنود المصاريف الاهتمام بالاخره وما فيها اعداد العده بقى يبقى ثلاث حاجات الاهتمام بها اثنين تحصيل العدة ثلاثة التأهب للقدوم على الله عز وجل تحصيل العدة احنا في طريقنا ربنا والوصول الى الاخرة محتاجين زاد نتزود به عدة مثلا أول عدة إحنا محتاجينها عند سكرات الموت هتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا هتقول إيه الراجل اللي أنا شفته حادثة شفتها بعينيا واحد ماشي في الشارع راح مقابله اتوبيس طالع على الرصيف الراجل ماشي على الرصيف الاتوبيس طلع راح خبطه موقعه وداس عليه انا بقول لك حاجه والله شفتها بعينيا دول اللي انا شايفه بعينيا الراجل ده لما اتداس عليه كده الاتوبيس بيدوس على رجليه على بطنه على دماغه في اللحظه دي الراجل من هول المفاجاه قال لا اله الا الله محمد رسول الله ولا ما قالش لو انت مكانه ابن القيم بيقول ان اخطر عقوبات الذنوب انها تخذل المرء عند خروج الروح فيكره لقاء الله الانسان لما يشوف الموت جاي عليه كده وهو بيهرب والموت داخل عليه ساعتها تبدو امام عينيه ذنوبه زني زناها سرقه سرقها كذبه كذبها مصيبة عملها خيانة خانها بتتجمع قدام عينيه لما يشوفها قدام عينيه الذنوب دي كده يقول هقابل ربنا بكل ده لا لا لا مش عايز اموت فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه هي دي مصيبة الذنوب وأكبر خطر للذنوب تخذله عند الموت فعايزين إعداد العدة للحظة دي للوقت ده ان احنا نجهز وقت خروج الروح محضر لها ايه اصلك مش هتقدر تقول لا اله الا الله محمد رسول الله عند خروج الروح الا اذا عشت عليها من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه عايزين اعداد العده للقبر أول ما يكلم العبد إذا دفن قبره القبر هيكلمك حيطان القبر دي هتتكلم معاك حيطان القبر هتقول لك أما إنك كنت المؤمن الموحد المطيع أحب من يمشي على ظهري أما إذ وليتك اليوم وصرت في بطني فسترى صنيعي بك وينفرج قبره مد بصر أما إذا كان الإنسان فاجر مجرم كافر منافق فيقول له أما إنك كنت أبغض من يمشي على ظهري أما إذ وليتك اليوم وصرت في بطني فسترى صنيعي بك فيلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه يا ترى أنت بالنسبة للأرض النهارده بتحبك ولا بتكرهك الارض الارض بتحبك ان الارض مطيعه ربنا سبحانه وتعالى قال السماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فالارض بتحب ربنا الارض مطيعه لربنا الارض بتقول الحق الارض فلذلك الانسان اللي ماشي على الارض مطيع الارض بتحبه الانسان اللي ماشي على الارض عاصي الارض بتكرهه انا نحن نكتب ما قدموا واثارهم اثارك في الارض فما بكت عليهم السماء والارض الارض بتبكي على الصالحين اللي بتفتقد موضع سجودهم وموضع دموعهم وموضع ركابهم وموضع ايديهم فالارض دي لما تدفن فيها اذا كانت بتحبك هتقابلك مقابله حلوه جهزت ايه هي دي اعداد العده جهز الارض احنا بنقول اللي عايز قبره يبقى فيه نور لمبه كهرباء في القبر اتصدق بيها النهارده تلاقيها هناك في قبرك اللي عايز قبره فيه سرير اتصدق بيه النهارده تلاقيه هناك مستنيك اللي عايز قبره فيه اه في اكل وشرب في نعيم اتصدق بيه النهارده تلاقيه هناك هو ده اعداد العده اعداد العده للملائكه ما هي الملائكه معاك وشايفاك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة هي الملائكة أولياءك في الدنيا هيبقوا أولياءك في الآخرة الشياطين أولياءك في الدنيا هم أولياءك في الآخرة الجنة وليك في الدنيا هتبقى في الآخرة والنار كذلك من أعجب ما يهدد ويرعب القلب قول الله جل جلاله مأواكم النار هي مولاكم النار هي مولاكم شوف واحد بقى لما يبقى مولاه النار مولاه النار اعداد العده لازم ننتقل نقله فكريه ان بدل ما انت بتجهز لمستقبل اولادك بدل ما انت بتجهز اعداد العده لجواز تاني اعداد العده للانتقال للاخره جاهز جهزت ايه هتقابل ربنا بايه خبيئه من عمل صالح عندك ايه اعداد العده لخروج الروح إعداد العدة لنزول القبر إعداد العدة للخروج من القبر وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة آه. لقد كنت في غفلة ارجع تاني انتبه وأفق وأعد العدة للخروج من القبر هتخرج من القبر تلاقي ملاكين سائق بيسوقك من وراك وشهيد بيشهد عليك وذنوبك على شفير القبر شيل أعد العدة بقى ظهرك يشيل إيه باقي إعداد العدة لأهوال القيامة نؤجلها للقاء القادم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته